عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما يا ريتني كنت معاهم عارفين الكلمه دي اتقالت امتى يا جماعه لما الصحابه ربنا انعم عليهم بسبب دينهم وايمانهم والتزامهم بدين الله سبحانه وتعالى فالناس لما شافت ربنا اداهم ايه قالوا يا ليتني كنت معهم يا ريتني كنت معاهم المشكله ايه المشكله ان الكلمه دي هتبقى على لسان كل الناس يوم القيامه كل الناس لما هتشوف ثواب الصحابه كل الناس لما هتشوف ثواب العباده يقولوا يا ريتنا كنا معاهم يا ليتني كنت معهم لما نشوف اللي اترفعوا على منابر النور يوم القيامه لما نشوف اللي بيشربوا من ايد النبي عليه الصلاه والسلام في الحوض يوم القيامه لما نشوف اللي في ظل عرش الله يوم القيامه لما نشوف اللي بتركبوا النجائب عشان يصلوا الى الجنه يوم القيامه ساعتها هنقول يا ليتني كنت معهم هتندم لما تشوف ثواب الدعاء يوم القيامه هتبكي دم لما تشوف اللي اترفعوا على منابر النور يوم القيامه هيتقهر قلب كل واحد ما خدش الفردوس الاعلى لما يشوف اللي هيروح الفردوس الاعلى يوم القيامه مش عايزين نقول الكلمات يا جماعه مش عايزين نيجي اللحظه اللي نقول فيها يا ريتني مش عايزين نيجي اللحظه اللي نقول فيها يا ليتني الكلمه دي مش عايزين نقولها يوم القيامه كل الناس هيبقوا اتنين واحد هيقول يا ريتني وواحد هيقول الحمد لله ان ربنا ثبتني احنا مش عايزين نبقى يا جماعه التاجر كل ما بيحط راس مال اكتر في صفقه كل ما بيخاف عليها اكتر عمرك ده الصفقه اللي انت حاطط فيها كل راس مالك الدنيا دي الصفقه اللي انت حاطط فيها كل ما تملك لو راحت كل ما تملك راحت ليه مصمم تخسر ليه ليه مصممه تخسري ده ربنا مسمي سوره في القران الواقعه يوم القيامه عارفين ربنا سماها الواقعه ليه الواقعه دي اللي هي الحرب الحرب دي يا جماعه لما بتيجي الملك بتاع البلد المهزومه بيبقى عبد اسير بعدها ذليل بعدها وشويه العبيد اللي هجموا على البلد بيبقوا ملوك بعدها يعني خافضه رافعه ناس كانت تحت بتبقى فوق وناس كانت فوق بتبقى تحت يعني يا جماعه مش عايزين نندم يا جماعه عايزين نفهم انت عايز تقول ايه الليله انا عايز اقول ان كل حاجه لها ثمن كل حاجه واحد رايح اجانس عربيات فصاحب الاجانس شافه بيبص على العربيه قوي يعني فبيقول له لو عايزها اديها لك والله العظيم لو عايزها اديها لك قال له اه انا عايزها قال له فين فلوسها قال له معيش قال له تبقى مش عايزها لو كان كنت عايزها كنت جبت فلوسها كنت موتت نفسك عشان تلم فلوسها يا شباب يا شباب ده بيت في الدنيا يساوي كام طب فيلا في المعادي طب قصر في افخم حته في الدنيا يساوي كام طب قصر من قصور الجنه يساوي كام يا جماعه ملوش ثمن ازاي ده بنت بنت بنت يعني مقبوله متوسطه الجمال تتجوزها شوف هتدفع كام في الجواز ملك الجمال العالم تدفع كام في الجواز منها طب ما بالك بقى بحوريه من حوريات الجنه يبقى الجواز يبقى الثمن ايه ثمن الجنه ايه يا جماعه انا جاي اقول لكم الليله ان كل حاجه ليها ثمن لازم تدفع الثمن لازم تدفع الثمن الصحابه ما خدوش الجنه غير بعد ما دفعوا عمرهم يا جماعه الالتزام والله العظيم الالتزام ما هوش ركعتين بيتصلوا الالتزام عمر بتديه لربنا حياه بتديها لربنا وجهه بتوجه طموحك واهدافك وكل حياتك اليها الصحابه دفعوا عمرهم عشان ياخدوا الجنه دفعوا كل ما يملكوا عشان ربنا يقول لهم لقد تاب الله دفعوا اغلى ما يملكون عشان ربنا يقول لهم مغفره يعني انت عايز تقول ايه انا عايز اقول انك لو عايز تبقى معاهم في الاخره لازم تعمل زي ما عملوا في الدنيا انا هكلمكم الليله يا جماعه عن الثمن ثمن الجنه ايه ثمن المغفره ايه اه ان احنا في التراويح نرفع ايدنا ونقول اللهم اغفر لنا يا رب امين يبقى الموضوع خلص ربنا رحمته واسعه بس الصحابه ما عملوش كده الصحابه ما عملوش كده بس ثمن الجنه انا عايزك تركز معايا دلوقتي انا عايزك تعيش معايا بقلبك الوقت ما تفكرش في حاجه ما تشيلش هم اي حاجه ما تحطش في دماغك اي شيء انا بكلمك الوقت عن الثمن بكلمك عن ثمن الربح في الصفقه اخطر صفقه اللي كل راس مال حياتك وعمرك فيها الصفقه اللي لو خسرتها تبقى خسرت كل حاجه ولو كسبتها تبقى كسبت كل حاجه ايه ثمن الجنه في غزوه احد لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج مع الصحابه والمسلمين قطعوا المشركين خلاص اذ تحصنهم باذن الموضوع منتهي والستات بتوع المشركين طلعوا يجروا يشتد سوقهم بيهربوا من على الجبل والمشركين بيهربوا وتسع رايات للشرك تسقط على الارض وتسقط 11 جثه مشرك نجس حواليها والمسلمين بينتصروا خلاص يا جماعه وكل حاجه بتنتهي والمعركه بتتقفل ويجري المسلمين يلحقوا الغنائم يبص الرومان من على الجبل الغنيمه الغنيمه الدنيا ما تسيبوش الدنيا انزلوا جماعه الدنيا الغنيمه مش الوقت الغنيمه لما ننزل قبورنا ونجاوب على اسئله القبر الثلاثه الغنيمه الغنيمه مش الوقت الغنيمه لما ندخل الجنه الغنيمه الغنيمه ينزلوا وفي لحظات ينقلب الوضع كله وينقلب المشركين على المسلمين ويفر جيش المسلمين ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يلاقي نفسه لوحده لوحده في ارض المعركه ويستصرخ رسول الله في جيش المسلمين من يردهم عنا وله الجنه يبقى يبقى تمن الجنه جه دلوقتي يا جماعه الجنه اتعرضت في مساد علني في وسط المعركه ووسط الدم ووسط طائر الرقاب الرسول قال الجنه للي هيجي يقف بيني وبينهم دلوقتي اول ما الصحابه سمعوا الجنه دفعوا ثمن ايه انا عايز اقول لك ثمن الجنه كان ايه انا عايز اقول لك ابو دجانه جري على النبي عليه السلام ترسه بجسمه عشان اي طعنه تيجي في ابو دجانه ما تجيش في النبي ام عماره وقفت من ورا النبي عليه الصلاه والسلام المشرك عايز ينفذ للنبي وهي قاعده تحاسب على رسول الله يجي يمين تيجي يمين يجي شمال تيجي شمال في الاخر عايز يردها باي طريقه من غير ما يقتلها ضربها بالسيف على كتفها ضربه تحط ايدك فيها تدخل فيها قعدت سنه تتعالج منها قالوا لها بعدها ومن يطيقين ما تطيقين يا ام عماره مين اللي يطيق اللي انت استحملتيه قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وقف بجسمه بين النبي وبينهم وماسك الرايه ماسك الرايه ومصمم انه يمسك الرايه والايد الثانيه ايد فيها الرايه وايد فيها السيف بيدافع عن رسول الله يقطعوا له ايده اليمين لو انت ماسك محمول في ايديك ماسك محمول والمحمول ايدك اتقطعت تبص على المحمول ولا على ايديك هتبص على ايديك طبعا لا مصعب كان اللي ماسكه في ايديه اغلى من ايديه ساب ايديه تقع ومسك الرايه الرايه ما تقعش الرايه ما تقعش قريب ابدا يقطعوا له ايده الثانيه ايده تقع انما الرايه ما تقعش لغايه ما يقتلوه يحط الرايه ما بين رقبته وما بين صدره ويفضل ماسكها عشان يسقط مصعب والرايه ما تسقطش والنبي ما يتكشفش عليه الصلاه والسلام سعد بن ربيع الانصاري قعد يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغايه ما مات وهو بيحتضر قال لهم لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف رسول الله ما حدش يمسه ما حدش يشتمه ما حدش يعتدي عليه عليه الصلاه والسلام انس بن النضر واقف لقى الصحابه بيهربوا قال له انتوا تروحوا فين واه اللي ريح الجنه ده انا شاممها والله العظيم والله العظيم شامم ريحتها يا جماعه واه اللي ريح الجنه اني لا اجد ريح الجنه دون احد بيني وبينها الجبل ده طلع عدى الجبل ونزل اتضرب 80 طعنه 80 طعنه كل طعنه بيدافع عن رسول الله ضد مشرك من المشركين رضي الله عنه كل صحابي وقف يعمل بطوله رهيبه سبعه من الانصار وقفوا حوالين النبي عليه السلام كل ما واحد يدخل يتقتل يدخل التاني يتقتل يدخل التالت يتقتل سبعه اتقتلوا طلحه بن عبيد الله واقف لقى سبعه مقتولين سبع جثث قدام رسول الله واقف يدخل ولا لا دخل طلحه بن عبيد الله ووقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعوا له جسمه بس ما ماتش بعدها قيل عليه من سره ان ينظر الى رجل الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحه طلحه بن عبيد الله طلع ايده مشلوله يا جماعه من الغزوه دي ابو عبيده بن الجراح طلع اهتم بس كان احسن الناس هتما جري لما حلقات المخفر الحديد دخلت في وش النبي وعظم النبي عليه الصلاه والسلام بدأ يكسر باسنانه يطلعها باسنانه حديد بيطلعها باسنانه سنه اتكسرت بس كان طلع حلقه من الحلقتين طب الثانيه طب سيب النبي يشدها طب استنى شويه لا رسول الله ما يتألمش انا كل حاجه في حياتي تتكسر انما رسول الله ما يتألمش بسنته الثانيه طلع الحلقه الثانيه واتكسرت السنه الثانيه وطلع ابو عبيده من احسن الناس هتما رضي الله عنه بسبب دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل وقف يدافع عن رسول الله يا جماعه الكل دفع ثمن الجنه ثمن الجنه مش رخيص يا جماعه ربنا بعدها قال لهم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم هي الجنه رخيصه يا شباب يا شباب الجنه اللي مصعب اتقطع عشان يدفع ثمنها الجنه اللي جعفر اتقطع واتمزق حتت عشان يدفع ثمنها ابو بكر دفع ثمن الجنه انه خرج من ماله كله اربع مرات عبد الله بن جحش دفع ثمن الجنه في احد ان بكرت بطنه وقطعت اذنه وج- وجدعت انفه انت دفعت ثمن الجنه ايه ثمن الجنه مش رخيص انهار الجنه والله العظيم ما هي رخيصه انهار الجنه قصور الجنه والله ما هي رخيصه يا جماعه نعيم الجنه وفواكه الجنه والله يا جماعه ما هو رخيص لازم ندفع الثمن سلمة بن الأكوع كان قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة من الغزوات أنا عايزك تركز معايا في القصة دي لأن القصة دي بتفكر الواحد فعلا الصحابة كانوا عايزين الجنة قد إيه ودفعوا ثمنها إيه سلمة بن الأكوع قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في غزوة جه واحد مشرك اتلصص أول ما بدأوا يكشفوه خد حصان من حصنة المسلمين وطار بسرعة النبي عليه الصلاة والسلام يروى أنه قال من يأتيني به وله الجنة وله إيه جنة الجنه الراجل ده اهو اللي معاه الحصان ده اهو بيهرب ده اهو هو ده ثمن الجنه هو ده الجنه سلمى بن الاكوع اول ما سمع الكلمه سلمى لا عنده حمار ولا عنده ناقه ولا عنده حصان بس كان سريع جدا طلع يجري طلع ثلاثه صحابه يجروا واحد طلع بفرس يجري وراه وواحد طلع بناقه يجري وراه وسلمى طلع برجليه يا جماعه القضيه مش قضيه رجلين القضيه مش قضيه انت راكب ايه القضيه قضيه سرعه قلبك لله ايه القضيه قضيه شوقك لله ايه القضيه قضيه لهفتك على الجنه ايه القضيه قضيه انت من جوه نار الشوق اللي جواك للجنه قد ايه نار الشوق اللي جواك الارض ارضاء الله قد ايه طلعوا الثلاثه يجروا شويه المشرك سريع جدا هيتقتل لو اتلحق ابو ناقه ما قدرش يلحقه خلاص شويه وقف مش قادر فضل سلمه من الاكوع يجري واللي بحصان يجري بعد شويه اصرار المشرك على الهرب بحياته خلى حتى بحصان ما يقدرش يلحقه سلمه من الاكوع فضل يجري يجري هيموت ما هوش قادر واحد بيجري ورا حصان ده بيقول لك العربيه دي كذا حصان ودي كذا حصان ودي كذا حصان الحصان ده قوه رهيبه تروح يجري مقتول جه يقع على الارض قال ايه سلمه سلمه انها الجنة يا سلمة لكنها الجنة يا سلمة وطلع يجري وطلع يقاوم ويقاتل ده بيجري ورا الجنة مش جري الوحوش ورا الدنيا لا مش ولكنها الدنيا يا فلان مش ولكنها الشهادة يا علا لا لكنها الجنة طلع يجري خلاص الراجل بعد عنه هو مقتول مش قادر ولكنها الجنة يا سلمة الجنة يا سلمة هتضيعها طلع يجري الراجل بعد فتره بص وراه مفيش حد ربط الحصان تحت شجره وقعد يستريح سلمه من الاكوع بيجري ما بطلش ما وقفش طول ما انا رايح لربنا مش هقف مش هستريح الراحه في الجنه لما اوصل للجنه انما الوقت مفيش راحه وبص شافه سلمه من الاكوع من بعيد طلع يجري يجري وفجاه انقض عليه وخده من رقبته وقال له تعالى يا جنتي تعالى يا جنه الرضوان بتاعتي انا عايزك تقول تعالى يا جنتي للمصحف المصحف امسك المصحف تعالى يا جنتي جنتي عايزك كنت رايح التراويح تعالي يا جنتي عايزك كنت لابسه نقابك ونازله رايحه تصلي تراويح وتهجد تعالى يا جنتي عايزين نمسك السواك في رمضان تعالى يا جنتي عايزين يا جماعه نتعامل مع الطاعه الجنه بتاعتنا تعالى يا جنتي انا عايزك قوم اوعى تقعد اوعى تقعد انها الجنه كل ما تيجي تتعب في رمضان وخلاص زهقت 30 يوم صيام وتراويح وتهجد قول ولكنها الجنه انها الجنه مش هقعد ابدا كان لنا واحد صاحبنا كان عندنا امتحان في كليه الطب من اصعب امتحانات كليه الطب كلها كان امتحان ماده الباثولوجي وكان يومين ورا بعض وامتحان طحن ماده يعني الله المستعان ربنا يعين جميع الطلبه يا رب ليله الامتحان الاولاني واحد صاحبنا ما نامش وقعد يذاكر يذاكر قتل نفسه دخل اللجنه طلع من اللجنه خلاص ما عندوش وقت في بكره امتحان نام بقى ريح لك جسمك ساعتين ما فيش وقت مفيش وقت ابدا انها انه الباثولوجي انها النجاح انه التقدير فضل يذاكر عمل شب قهوه يعني ممكن يموت واحد فيها وقعد يذاكر يذاكر لغايه ما جه الساعه 12 بالليل تاني يوم عنده امتحان مقتول مش قادر راسه تقع يقوم تاني مش قادر راسه تقع يقوم تاني جه الساعه 2 بالليل راسه وقعت ما حدش داري اخته الصغيره داخله من الاوضه بتفتح باب الاوضه بعد دقيقتين بتفتح الباب اتفزع من الصوت بص لقى نفسه نام عارفين قال ايه يا جماعه عارفين صاحبنا قال ايه وقف يكلم نفسه ويشتم نفسه قوم قوم في راجل ينام ليله امتحان الباثولوجي قوم في راجل ينام ليله الامتحان قوم لو كنت راجل قوم لو كنت راجل قوم وفضل يقوم نفسه لغايه ما ذاكر لتاني يوم في الامتحان سبحان الله العظيم والوقتي من زمايلنا المت... يعني يعني دلوقتي طبيب متعين في الجامعه سبحان الله تعب شويه ولكن خد ايه انا عايزك لما تيجي تتعب قوم في راجل ينام وباب الجنه الثمانيه مفتوحه قومي في مؤمنه صادقه تنام وابواب النار كلها مغلقه وباب الجنه مفتوحه قوم في مؤمن ينام وطريق التوبه ربنا فتحه له قومي اوعي تنامي ثمن الجنه ايه يا جماعه ثمن الجنه غالي هتدفعوه ولا لا لازم ندفعه صفقه عمرنا نخسر كل حاجه ازاي ثمن التوبه ايه ثمن التوبه ثمن التوبه ان احنا واحنا واقفين في التراويح الامام يقول اللهم تب علينا لنتوب امين بس الحمد لله دفعنا ثمن التوبه يا سلام شوف قول الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره تاب الله تاب الله امتى ده في غزوه تبوك ده بعد 22 سنه من البعثه ربنا بعد 22 سنه جهاد وصبر وجوع وطرد واذى وعطش وقتل وتيتم وترمل وتضحيه وبذل ومجاهده وصيام وقيام وجهاد ودعوه بعد 22 سنه اتدفع فيها ثمن كل ما يملك كل واحد من الصحابه في حياته الوقت يا رب بتقول لقد تاب يعني يا رب كل اللي احنا خدناه مقابل ده انك تبت علينا يا رب الذين اتبعوه اللي بقالهم 22 سنه صامدين وراه يا شباب اثبتوا يا شباب يا شباب اثبتوا لقد تاب يعني التوبه تملها كده حتى افتكر بذهني الصحابه دفعوا ايه في ال 22 سنه دول من اول الهجره من اول سميه سبع واحده اسلمت سبع واحده دخلت في الاسلام لما كانوا بيعذبوها بيقتلوها من العذاب ويلبسوها اضرع على الحديد ويسهروا جسمها بس القضيه مش انها كانت بتتعذب ده ابنها بيتعذب قدامها عمار وجوزها بيتعذب قدامها ياسر وهي بتتعذب وسامعه صراخهم يستسلم الرجاله ما يقدروش يستحملوا اكتر من كده ويعلنوا الكلمه اللي المشركين عايزينها وتفضل المراه صامده وتفضل ثابته وتفضل مصره ان هي تصمد للآن الاخر يجي ابو جهل عايزها زي ما جوزها وابنها خلاص تنازلوا باللسان تتنازل هي باللسان هي كمان صب محمد ما تقدرش تعمل اكتر من انها تملى بقها باللعاب بتاعها وتقوم باسقه في وش ابو جهل اول ما يتف في وش ابو جهل قدام الناس كلها يمسك الحربه ويطعنها فيقتلها فيرديها قتيله اول شهيده في الاسلام اول دم سال في الاسلام كان دم امراه يا نساء يا نساء أمة محمد الرجالة ما قدروش يعملوا اللي المرأة عملته ما قدروش يثبتوا الثبات اللي المرأة ثبتته ما قدروش يضحوا التضحية اللي المرأة ضحتها يا جماعة يا نساء يا نساء أمة محمد يا بطلات يا اللي صنعتوا تاريخ الأمة على كتافكم يا ركن ركين من أركان قيام الإسلام في العالم كله يا اللي نشرتوا الدعوة يا اللي طلبتوا العلم يا اللي نشرتوا الدين يا اللي جاهدتوا مع الرجالة في المعارك والغزوات انتوا فين على فين يا بنات أمة محمد على فين يا شابات أمة محمد على فين يا نساء وأمهات أمة محمد آدي أمة اهي شوفوا حصل لها إيه وعملت إيه لقد تاب الله عشان في الآخر يتقال لقد تاب كل ده تمن التوبة لما تفتكر خباب اللي كان بيتاجر في ال- كان عند أم أنمار عبد في السلاح والسلاسل والدروع منظر ال- ال- القاع اللي كان ال- المكان اللي كان بي- فيه أصلا رهيب وبعد كده خباب يحصل له ايه خباب يتقال له ها خباب لما يسلم ام انمار كانت بتجيب السيف تولعه لغايه ما يحمر تحطه على راسه يطلع دخان اول ما يقف يصلي يقع مغشي عليه من الصلاه بعد كده يلبسوه اضرع الحديد لما يفوق بعد كده حفروا له حفره ولعوها نار نيموه على ظهره فيها بيقول والله لقد اوقدوا نارا فما اطفاها الا وذا كفاري ما طفاهاش غير دهن ظهره لما نزل عليها بعد 20 سنه لما عمر شاف منظر ظهره الرهيب عمر اخشي عليه دفعوا ثمن التوبه ايه في غزوه تبوك يلا يا رجاله يلا يا صحابه فين يا رسول الله هنروح نحارب الروم الروم طب دلوقتي يا رسول الله الثمار بتاعت المدينه على الشجر رزقنا طول السنه اللي هناكل منه طول السنه دخلنا طول السنه يا رسول الله على على الحاجات اللي هتطلع دي يلا يا رجاله الدين احتاج الوقت مفيش وقت للدنيا طب يا رسول الله ده 1500 كيلو معناش دواب بتحملنا كلنا يلا يا رجاله كل سبعه على بعير كل سبعه على بعير يا رسول الله ده 1500 كيلو رايح جاي هناخدهم كل سبعه كيلو واحد يركب كيلو ويمشي 6 كيلو يا رسول الله ازاي يا رسول الله ابو ذر حماره اصلا ما قدرش يكمل معاه كمل ال 1500 كيلو ماشي على رجليه يا رسول الله ده الحر رهيب يا رسول الله منظر الجيش يا جماعه في صحيح مسلم منظر رهيب رهيب في صحيح مسلم لما الر- الصحابي اللي بيروي الحديث بيقول هم هيموتوا بالعطش الميه نفذت هيموتوا بالعطش الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم تدركون الماء اول ما سمعوا كلمه الماء الصحابي بيقول فانطلقنا لا يلوي احد على احد 30 الف واحد كل ما اقرا الحديث ده اتخيل ان حد بيبص من السماء على جيش 30 الف واحد بيجري في الصلا في, في الصحراء مفيش اتنين ماشيين جنب بعض كله بيجري هيموت على عطش مش قادر مش قادر من العطش كله بيجري بيدور الميه فين هنموت تاني يوم الرسول عليه السلام ادركهم بالنهار وجدهم لسه ما وصلوش للميه اول ما شافوا الرسول قالوا يا رسول الله يا رسول الله هلكنا عطشنا ضعنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم مش انتوا اللي تهلكوا مش انتوا اللي ربنا يسيبكم مش انت اللي ربنا يسيبك يا ملتزمه مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي مجتهد في الدعوه مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي قلبك مليان ايمان مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي دفعت ثمن التوبه لقد تاب الله بعد كل ده بعد الجوع بعد ما في غزوه الخبط كان ورق الشجر بعد ما في غزوه ذات الرقاع رجليهم اتقطعت وربطوا رجليهم بالرقاع بعد ما في غزوه ذات السلاسل ع- ع- سيدنا عمرو بن العاص من الجليد من التلج اتيمم من الجنابه بعد ما في اذربيجان ست شهور ابن عمر والجيش متحاصر بالجليد مش عارف يدخل بعد ما في الخندق كان الواحد لا يامن ان هو يروح يقضي حاجته من المشركين بعد ما في تبوك كان عمر بيقول لو واحد راح يقضي حاجته من المسلمين يقول ما اناش راجع هموت من العطش يا شاب يا اللي قعدت 48 ساعه تكلم بنت على النت تكلمها ليل نهار 48 ساعه لا اكل ولا شرب ولا نوم جبت الطاقه دي منين جبت العاطفه دي منين جبت البركان اللي جواك ده منين الصحابه كان العاطفه دي جواهم تجاه الدين انا قلت لكم ثمن الجنه وقلت لكم ثمن التوبه لسه ما قلتلكوش ثمن المغفره يا جماعه ثمن المغفره ايه ثمن المغفره ايه قريتها بهرتني ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اخر الايات لهم مغفره ورزق كريم لهم ايه مغفره قلت يا رب يا رب امنوا امنوا ده وقت ما امنوا تمن دخل دار الارقم كانت ايه كانت ان الزبير ابوه يعلقه من السقف ويولع له نار تحته وهو يعذبه بيها وهو يقول والله لا اعود الى ما كنت عليه ابدا كان ان عثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص اهاليهم يلفوا عليهم حاصره ويولعوا فيها من فوق عشان يتخانقوا بالدخان من تحت كان ان مصعب الشاب المنعم المترف امه تمنع عنه الاكل لدرجه ان جلده يقشر يجي له امراض جلديه من كتر الجوع كان ثمنها ايه الذين امنوا ثمن دخل الدار الارقم وهاجروا ثمن انه هاجروا ايه ابو سلمه وام سلمه طالعين وسلمه ابنهم يطلع قومها انت واخد بنتنا فين انت رايح تهاجر لمحمد هاجر انت بنتنا ياخدوا ياخدوا ام سلمه وسلمه يطلع قومه انتوا واخدين ابننا فين سلمه ده ابننا احنا هاتوا ابننا قومه يروحوا بالولد ومراته قومها يروحوا بيها وهو يطلع لوحده الاسره اتقطعت في لحظه الاسره اتمزقت في لحظه عشان ربنا طب ارجع يا ابو سلمه ارجع ولم شمل اسرتك لا اروح لديني انا عايز ربنا يغفر لي ثمن المغفره يا جماعه ثمن المغفره اللي ذو البجادين دفعه لما اهله طردوه وهو عريان ما لقاش غير قماشه عمل بها بجادين لبسهم وراح للنبي عليه الصلاه والسلام وهو عاري ويموت في غزوه تبوك رضي الله عنه ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم اموالهم اموالهم ايه ده عائشه بتقول في صحيح البخاري ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر ستة جنيه ده ابن عمر بيقول في البخاري ما شبعنا قط حتى فتحت خيبر ده احنا كنا جعانين مش لاقيين ناكل مش لاقيين ياكلهم وما بيقولوش اللي يحتاجوا الجامع ال- البيت يحرم على الجامع اللي يحتاجوا الجامع يحرم على البيت ويحرم على حياتي لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى دين ربنا احتياجه يسد وجاهدوا باموالهم وانفسهم انا لم- من المواقف اللي بتقطع قلبي في السيره منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم مراه جعفر يوم ما كانوا راجعين من غزوه تبوك وجوزها كان هو اللي حامل الرايه اتقطع هناك مراته متوضبه ومتجهزه ومنظفه البيت وملبسه اولادها عشان لما ابوهم يجي يلاقي اولاده شكلهم جميل وجعفر ومستنيه جعفر الباب يخبط كل الرجاله رجعت للستات بتاعتها الباب يخبط تجري على الباب جوزها داخل هيشوف اولاده وخلاص وجوزها يرجع لها وحشها ووحشاه واولاده وحشهم ابوهم تفتح الباب تلاقي رسول الله اللي في وشها تبص للنبي هو في ايه هي مش عارفه في ايه بس المفروض كان جوزي اللي يخبط على الباب مش رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النبي عليه الصلاه والسلام ياخد اولاد جعفر يقعد يبص فيهم ويقعد يشم فيهم عليه الصلاه والسلام من كتر حبه ليهم وينعى اليها زوجها جوزك مات جوزك مات يا اسماء يا بنت عميس استحملي وجاهدوا باموالهم وانفسهم انا عايز اقول لكم ضحوا قد ايه انا عايز اقول لكم احساس حمنه بنت جحش البنت الشابه الصغيره اللي ما جاتش 20 سنه ومصعب جوزها اعطر واجمل وانور شباب مكه فكت المجالس مصعب داخل في احد ماسك الرايه يتقطع جوزها رجع لها اشلاء جوزها رجع لها حتت رجع لها متقطع بالسيوف وت- و- و- وجوز ابوها يموت واخوها يموت تسترجع اول ما تعرف ان جوزها مات ما قدرتش تستحمل ناحت وولولت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزوج من زوجته لبمكان انا عايز اقول لكم يعني ايه جاهدوا باموالهم وانفسهم والذين اووا وقت ما كان ايوائهم للمهاجرين معناه انهم هيحاربوا الدنيا كلها ونصروا ايه اللي يخليني اضحي برقبتي كل ده عشان لهم مغفره يا شباب يا أمة محمد تمن الجنة مش رخيص تمن التوبة مش رخيص تمن المغفرة مش رخيص أنا عايز أقول إيه في نهاية الحلقة أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن كل واحد يوم القيامة هتندم مرتين لو ما فقتش لصفقة عمرك كل واحد يوم القيامة يا هيقول يا ريتني يا هيقول الحمد لله فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين الحمد لله ده أنا كنت هضيع كنت هتضيعوني يا شلة السوق كنت هتضيعوني يا أهل الشهوات كنت هتضيعوني يا أصحاب الفضائيات المنحلة كنت هتضيعوني كنت هت... كنت هتودوني جهنم الحمد لله انما في ناس بتقول يا ريتني يا ليتني قدمت لحياتي مش عايزك تقولها مش عايز تيجي اللحظه اللي تقول فيها يا ريتني يا جماعه زي ما ما الجنه لها ثمن المعصيه لها ثمن هتدفعوا هتدفعوا لو عصيت ربنا اوعى هتدفعوا في القبر لما تلاقي باب الجنه اتفتح واتقفل تاني هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله هتقول يا ريتني بس بعد ايه هتقول يا ريتني لما تلاقي الناس واقفه على حوض النبي بتشرب وتموت بالعطش هتقول يا ريتني لما تلاقي اهل الجنه واهل النار بيتفرقوا دول رايحين الجنه ودول رايحين النار دول رايحين الفردوس الاعلى يا ريتني يا ليتني كنت معهم يا ريتني كنت معاكم يا اللي بتشربوا من ايد النبي يا ريتني كنت معاكم يا اللي على منابر النور يا ريتني كنت معاكم يا اللي بتنظروا لوجه الله يا ريتني كنت معاكم يا اللي طالعين الفردوس الاعلى يا ريتني كنت معاكم يا صحابه رسول الله يا ريتني كنت معاكم يا اللي صليتوا وصمتوا وقمتوا وتبتوا واجتهدتوا يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ايه الثمن الثمن عمرك الثمن مش ركعتين الثمن مش قماش غطيت بيه وشك وراسك لا التمن عمرك ووجهتك وقلبك التمن حياتك التمن عقيدتك وفكرك وطموحك وهدفك في الحياة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هو ده الثمن ربنا ما يقبلش ثمن اقل من كده انت كلك على بعضك هو الثمن قل ان كان اباؤكم ابويا ابويا حبيبي عزوتي اللي انا شايل اسمه وابناؤكم اولادي اللي انا همتد في الحياه من بعد من بعد باسمهم واخوانكم اخويا اللي لما باجي اقع على الارض بقول اخ لان اخويا اللي بيسندني وازواجكم مراتي مراتي حبيبتي اقرب ناس ليا بعد أحب... مراتي وامي وازواجكم واخوة و... وازواجكم وعشيرتكم قومي أزوتي عائلتي نسبي وتجارة وكل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها مش فلوس مليون جنيه ورثتهم ده فلوس جمعتها شلن ورا شلن وجنيه ورا جنيه بتعبك وعرقك وتجارة تخشون كسادها فلوس رايحة جاية لو سبتها أتحرق في السوق ومساكن ترضونها خمسين سنة في الخليج قاعد ألم فلوس وجيت بنيت بيت البيت اللي بنيته بشقة عمري أحب إليكم من الله فتربصوا التمن ان ربنا يبقى اغلى حاجه عندك في حياتك التمن ان ما يبقاش في حياتك حاجه اغلى من ربنا التمن انك ما تسيبيش باب تقعد فتح لك الا وتاخديه ما تسيبيش الع- شيوخنا كانوا بيعلمونا كل ما تيجي تقعد قول رب اغفر لي خليها لازمه على لسانك تركب المواصلات تدخل بيتك قول رب اغفر لي ممكن تيجي ساعه اجابه تقول رب اغفر لي يتغفر لك ما تضيعيش باب تقعد فتح لك يا شباب توصيه الليله انك انت مش عايزين نقول يا ريتني الكلمه دي مش عايزين نقولها مش عايزين نندم مرتين مره في الدنيا ومره في الاخره مش عايزين نقول يا ليتني كنت معهم طب نعمل ايه نخلينا معاهم في الدنيا من الوقت الصحبه الصالحه الصحبه الصالحه نخلينا معاها من الوقت في الدنيا عشان ما نقولش يا ليتني يوم القيامه الحاجه الثانيه ان احنا نبيع نفسنا لله ونبيع عمرنا لله يا رب تكون فهمتوني يا رب تكوني فهمتيني يا رب تكون فهمتني يا ولدي ويا امي يا رب تكوني فهمتيني يا حبيبتي يا صغننه يا اللي لسه داخله اعدادي يا مدموزيل يا صغيره يا رب تكون فهمتني يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا شاب من شباب امه محمد يا شباب الامه اللي الدنيا كلها بتحاربها دلوقتي يا شباب الامه اللي المفروض حياتك كلها عشان تدخل الجنه يا رب تكونوا فهمتوا انا عايز اقول ايه يا جماعه يا رب اهدنا يا رب اللهم انر بصائرنا اللهم فهمنا رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا عزما اللهم انر قلوبنا بنور الايمان اللهم انر بصائرنا اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما يا رب اللهم اجعلنا من الفائزين لا تجعلنا من النادمين لا تتولى عنا لا تتخلى عنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اعنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله